بشر الأوائل حين هلا أحب الله خيرا للأنام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأحبابي في الله أخواتنا الفضلات الكريمات إن شاء الله بإذن الله الآن مع الحلقة الأخيرة في سلسلة قلوب من نور مع شرح آية المشكاة الله نور السماوات والأرض آه، يعني إحنا خلصنا الشرح المرة اللي فاتت يا جماعة والنهاردة بقى يعني عايزين نقول لكم كل سنة وأنتم طيبين وعايزين نقول لكم يعني ربنا يجعله عيد مبارك يا رب وعايزين يعني نهتف في الدنيا كلها الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد يعني آه، خدنا في آية المشكاة معالم واضحة جدا لو نراجع سريعا مع بعض بقى قبل ما ندخل في الكلام الجديد الله نور السماوات والأرض يعني ما فيش مصدر للنور في الوجود غير من الله كل ذرة نور سكنت في قلب نبي أو في قلب ملك من الله الكون كله مادته في الأساس فوتونات نور الكون كله نور كل نور مادي أو معنوي في الوجود هو من الله وحده مثل نوره كمشكاة فيها مصباح قلنا ربنا بيوصف القلوب اللي من نور القلوب اللي الصدور بتاعتها مشكاة حافظة للنور النور ما بيتسربش منها ابدا بيفضل المعاني الإيمانية جواها ما تروحش والمصباح الفتيلة الفطرة المنورة المتوهجة يا ترى يا جماعة فطرتنا اتجلت قد ايه مع آية المشكاة المصباح في زجاجة الزجاجة القلب القلب النقي الصافي الطاهر اللي ما فيش نكت سوداء ولا ذنوب عليه الزجاجة كأنها كوكب دري نوره لا يغيب أبدا ليل ولا نهار يوقد من شجرة مباركة اتكلمنا فيها عن القرآن وكلمنا زي القرآن شجرة مباركة ازاي القرآن ترابطه ترابط إعجازي ومبارك هيملى حياتك بالبركة لو جه فيها يعني اه، اتكلمنا كلام جميل قوي عن القلوب اللي من نور النهاردة عايزين نتكلم كلام إضافي ولكن كلام مهم جدا ولكن ركزوا معايا زمن نزول آية المشكاة امتى زمن نزول سورة الرو- النور امتى زمن نزول آية المشكاة ما بين غزوتين يا جماعة ما بين غزوة بني المصطلق وما بين غزوة الأحزاب ما- يعني سنة خمسة هجرية يعني في عز الهجمة العلمانية وهجمة التوك شو على الإسلام زمن ما بين غزوة الأحزاب وما بين غزوة بني المصطلق بني المصطلق رجعنا منها في شعبان والأحزاب بدأت في شوال في رمضان كان حادثة الإفك اللي ربنا قالها في سورة النور إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم يعني هذه الآيات قبل على طول غزوة الأحزاب هذه الآيات في الفترة اللي كان المشركين هاجمين علينا والمنافقين هاجمين علينا والتوك شو اله- العلماني هاجم علينا والدنيا كلها هاجمة علينا يا جماعة في هذه الفترة نزلت آية المشكاة يعني مش نزلت احنا بنسمعها كده ونستمتع بالمعاني النورانية اللي فيها آية المشكاة نزلت والدنيا حريقة والصحابة عايشين في حريقة والنبي عليه الصلاة والسلام بيبني في حريقة لازم نحس بروح الجهاد واحنا بنسمع هذه الآيات العظيمة يا اخواني في الله لازم نحس بروح الجهاد طيب ترابط آية المشكاة مع ال- الصورة شكله ايه ترابط آية المشكاة مع صورة أنا هوريكم لوحة دلوقتي بتوريكم إعجاز ترابط صورة النور هوريكم لوحة دلوقتي بتوريكم يعني ترابط إعجاز صورة النور والترابط الإعجازي إيه، بالعلاقة ما بين آية المشكاة وما بين صورة النور صورة النور بتتكلم عن إيه إن في جريز- جريمة اسمها الزنا وأص- و- و- والمنافقين اللي هم جاءوا بالإفك عايزين يشيعوا الفاحشة عايزين يعملوا جرايد بتجيب صور وحشة وعايزين يعملوا مواقع إباحية وعايزين المجتمع يفسد بالزنا فصورة ال ال النور اتكلمت يعني دي رسمة بسيطة جدا قدامكم على الشاشة هي رسمة بتبين الأربع مواضيع اللي اتكلمت فيهم صورة النور ده واحد ده شاب واللي جوه البيت دي واحدة لو الشاب ده عارف يوصل للوحدة دي هيحصل الزنا يبقى الشريعة الإسلامية بتحارب الزنا حاربته بأربع أنواع من الحرب في صورة النور الحرب الأولانية هي إنه لو وصل لهذه الفتاة عملت حاجة اسمها الإجراءات العقابية الإجراءات العقابية اللي هي في أول سورة النور تجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة يبقى ده الإجراءات العقابية دي عقوبة الجريمة أي شريعة في الدنيا ما فيش فيها غير الحاجة الرابعة دي الشريعة الأمريكية إلا الإجراءات العقابية لو حصل جريمة تعالوا نشوف الشريعة الإسلامية واسعة إزاي بعد كده البيت اللي الفتاة دي فيه في شبابيك أهو زي ما أنتم شايفين في شبابيك الشبابيك دي رمز للصخور اللي لو اتفتحت الشاب هيعرف يوصل للفتاة ويحصل الزنا فدي الإجراءات الوقائية اللي هي الصورة اتكلمت عنها قالت ايه السورة بقى قالت قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن وانكحوا الايام منكم لازم كل المجتمع يبقى متجوز لازم غض البصر يبقى ده اسمه الاجراءات الايه الوقائيه يعني ان انا ما احطش النار جنب البنزين واقول ولعت ليه طيب امال بقى الثلاثه دول اللي شكلهم وحش وكل واحد طالع له قرنين زي قرون الشيطان دول الشياطين دول مين دول الاعداء اللي عايزين الشاب ده يروح للفتاه دي ويقع الزنا دول مين ده حاجه اسمها الاجراءات التحصينيه او العلاج التحصيني اللي هو اعرف اعدائك اللي هم ربنا قال عليهم في السوره ايه يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان يبقى في حاجه اسمها الشيطان ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه يبقى في حاجه اسمها علمانيين خدوا بالكم يا مسلمين بتوع التوك شو ما يضحكوش عليكم اعرفوا ان دول عايزين تشيع الفاحشه يبقى انك تعرف اعدائك ولا يأتري اولو الفضل منكم وسعه أن يأتوا أن يؤتوا أولي القربى لما سيدنا أبو بكر مصطح بن الفافة شتم السيدة عائشة أو اتهمها في عرضها سيدنا أبو بكر قال همنع عنه المعونة المالية اللي بتديها له كل شهر يبقى دي النفس اوعوا نفوسكم تقطع ما بينكم يبقى أعدائنا الثلاثة اللي ذكروا في الصورة هم مين؟ الشيطان والعلمانيين والنفس خلاص يا جماعة يبقى ده الايه؟ يبقى ده العلاج التحصيني امال الشاب ده انا عامل منظر قلب صغير اهوت في قلبه اهو لو انتوا الكاميرا عرفت تجيب بقى القلب الصغير ده اهوت اه انا عامل منظر قلب اهوت بينبض بالايمان ده اسمه العلاج الجذري اللي هو الله نور السماوات والارض انا هعالج قلب الشاب وقلب الفتاه هخلي لو الاعداء كلهم شغالين ليل نهار عليهم مواقع اباحيه وجرايد وحشه ولو كل الثغور مفتوحه بينهم الاختلاط في الجامعه وفي السكاشن وال round ات والدروس الخصوصيه والمدارس المشتركة ولو والتبرج مال الدنيا ولو كل ده حصل برضه مش هيقعوا في الزنا يبقى الرسمة دي بينت عظمة الشريعة الإسلامية وإعجازها إزاي؟ إن سورة النور عايزة تعالج الزنا عالجته بأربع أنواع من العلاج العلاج الجذري اللي هو الله نور السماوات والارض علاج القلوب بالايمان والعلاج التحصيني اللي هو معرفه الاعداء والحذر منهم الناس وقعت وصدقت التوك شو آآ آآ لما ما عرفتش ان دول اعداء اصلا وما عرفتش ان دول علمانيين والعلاج الوقائي اللي هو سد الثغور ما بين الرجل والمراه ما سيبش الاختلاط مفتوح واقول وقع الزنا ليه والعلاج العقابي اللي هو لو الشاب وصل بعد كل ده في حاجه اسمها فاجلده كل واحد منهما الرسمه دي يا جماعه بتبين لنا اي شريعه امريكيه ولا بريطانيه ولا عندها العلاج العقابي بس الشريعه الاسلاميه في احكامها جابت علاج جذري وعلاج تحصيلي وعلاج وقائي يبقى اذا يعني ده يبين لنا الترابط العظيم ما بين آية المشكاة وما بين سورة النور وبيبين لنا اعجاز الشريعة الاسلامية اللي احنا للأسف معرضين عنها طيب الترابط بقى في لسه ترابطات جميلة قوي في آية المشكاة ترابط ما بين آية المشكاة والآيات اللي بعدها ايه قلناهم الحلقتين اللي فاتوا ان الآيات اللي بعدها آية المشكاة طلعتك في مصباح النور في القلوب اللي من النور الآيات اللي بعدها جابت لك الطريق إلى النور يبقى في ترابط خطير برضو اتكلمنا عن الترابط ما بين يوقد من شجرة مباركة وما بين في بيوت أذن الله أن ترفع ان الطبري قال ان, إن في بيوت اللي في بيوت يوقد في بيوت ان عملية الاتقاد دي بتحصل في المساجد فده ترابط ما بين آية المشكاة وبين الآية اللي بعدها طيب واحد ممكن يقول والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة ايه اللي جاب الذين كفروا وسط آيات الكلام عن النور والطريق للنور قلنا دي بقى الناس اللي ما حصلوش النور الناس اللي مرضوش يتعاملوا يتعبوا عشان يحصلوا النور الناس الناس اللي مرضوش يطبقوا الروشته اللي احنا قلناها التدبر في الخلق والتدبر في القرآن والعبادة في المساجد والافتقار والدعاء اه اللي مرضوش يطبقوا هذه الروشته كانت عاقبتهم انهم ضاعوا في النهاية طب سورة النور ترابطها مع الصور اللي معاها ايه سورة النور بعدها سورة الفرقان النور يعني نور والفرقان برضو يعني نور ايه الفرق بين الصورتين الفرق بينهم انا عشان امشي في طريق لازم حاجتين لازم تكون عينيا منورة يعني عينيا بتشوف اصلا يعني نور عينيا موجود ربنا يحفظ علينا نعمه ويعافي كل مبتلى مسلم يا رب والحاجة التانية لازم يكون في عواميد في الشارع او شمس منورة لي الطريق وإلا مش هشوف سورة النور بتتكلم عن نور عينيكي نور الفطرة ازاي الفطرة تجلى نور ال- ال- الفطرة وسورة الفرقان بتتكلم عن نور عواميد النور في الطريق الى الله اللي هو نور القرآن نور الفرقان ف و- والاول جه نور عينيك قبل نور القرآن ليه لانك انت مش هتشوف عواميد النور لو ما عندكيش نور عينين اصلا فده برضو من ضمن الترابط العظيم إيه إيه إيه الترابط العظيم بين إيه إيه في بين آية المشكاة وما بعدها إيه إيه يعني فضل يا جماعة ان احنا بعد يعني انا اصرت في الحلقة الاخرانية ان انا اكلمكم وانا بكلمكم يعني عن نقطة زمن إيه نزول الآية وعن نقطة الترابط ال- العظيم ما بين الآية وما بين السورة وما بين السورة وما بين السورة اللي بعدها وما بين الآية وما بين الآيات اللي بعدها وما بين الآيات وبعضها أنا قاصد يا جماعة إن احنا ننبهر بعظمة القرآن ويعني كل آية بناخدها وكل سورة بناخدها يبقى كده زي ما اديتكم سورة الحج برضو وأنا بشرح لكم سورة الحج كلمتكم عن ترابطها وعن زمانها يبقى ده منهج عندنا عشان نفهم فهم شمولي اه لحد إمتى يا جماعة هنفضل ساكتين على نفسنا في نهاية هذه السلسلة وهذه الآية لحد امتى هنفضل ساكتين على نفسنا لحد امتى هنفضل شايفين الأنوار قدام عينينا ومش عايزين ننطلق مش عايزين نتعب عشان النور ده عشان نور آية المشكاة الأنبياء ضحوا بعمرهم عشان النور ده عزير دفع 100 سنة من عمره أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام لما قام بعد 100 سنة قال أعلم أن الله على كل شيء قدير دفع 100 سنة من عمره عشان يوصل لربنا عشان يوصل للنور أصحاب الكهف دفعوا 300 سنة من عمرهم في الكهف عشان يوصلوا للنور ده سيدنا يوسف اتسجن 10 سنين في السجن عشان يوصل لنور ارجع الى ربك نور تعلق القلب الكامل بالله سبحانه وتعالى سيدنا ابراهيم قاعد 24 ساعة يتدبر في الشمس والقمر والكوكب قاعد يتدبر في كل شيء عشان يوصل لنور وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفة سيدنا موسى قاعد عمره عشان يوصل لنور عجلت اليك رب لترضى سيدنا داوود قاعد يسبح من الفجر للغروب عشان يوصل لنور خر راكعا واناب خر راكعا كانه فقد السيطره على جوارحه انهار اول ما حس بس ان في مشكله في العلاقه بينه وبين ربنا او انه عمل شيء ممكن لا يكون على مراد الله سبحانه وتعالى عشان النور ده يجي الصحابة رجلهم ورمت في قيام الليل في دار الأرقم ابن أبي الأرقم انتوا مستعدين عشان النور ده تتعبوا قد ايه انتوا مستعدين عشان النور ده تبذلي قد ايه انت مستعد عشان النور ده تتعب قد ايه يا جماعة كل الروشتة اللي احنا قلناها سهلة جدا المصحف يوقد من شجرة مباركة اهو بين ايدينا اهو ما بتفتحوش ليه ما بتقضيش عمرك في تلاوته ليه ما بنتعبش معاه ليه الدعاء والله يهدي من يشاء ليه ما بنتوضاش ونصلي ونقف بين ايدين ربنا نتوسل اليه ليه يا اخوانا ما بنغتنمش الوقت اللي بين الاذان والاقامه من اجل اجابه الدعاء ما بنحصلش الم ترى ان الله يسجي سحابا اهو الت- الكون حواليك ما تخرجيش البلكونه مثلا تبص في السماء ليه يا عم على الكمبيوتر الوقت هتجيب كل الصور الطبيعيه اقعد ساعه يا عم بص وسبح اقعدي ساعه بص للمناظر الطبيعيه اللي تخلع القلب اللي موجوده على النت اكتبي بس مناظر طبيعيه للشروق والغروب واقعدي عيشي في قلبك مناظر طيور طبيعيه مناظر فواكه طبيعيه وعيشي بقلبك هتلاقي مناظر تخلع القلب خلع يا جماعه الموضوع الموضوع يعني ربنا بيصل لنا العباده تتقلب فيه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار الطريق سهل اهو ايه المانع ان احنا نسمع دروس دينيه عن الدار الاخره ده احنا قلنا ان ده من ضمن انواع العلاج موقع الطريق الى الله ه- بضربه زرار هتلاقي نفسك عليه تكتب الطريق الى الله على جوجل هتلاقي دروس ايمانيه كتير جدا لكل الدعاه اي داعيه من الدعاه هتلاقي له دروس كتير عن الجنه والنار اسمع كل يومين ثلاثه كل اسبوع كل اسبوعين درس عن الدار الاخره الروشته سهله يا جماعه زي ما بقول لاخواننا دايما في في الدرس في المسجد الروشته اسبرين يعني ايه الروشته اسبرين واحد راح للدكتور انا دكتور انا مصدع ومفاصلي بتوجعني وسخن ودايخ قام الدكتور ماسك الورقه وقام كاتب له اسبرين خد حبه اسبرين يا دكتور انا جاي لك ودافع كشف ب 100 جنيه يا ابني والله علاجك اسبرين يا ابني والله كل اللي انت بتقوله ده اعراض حبتين اسبرين باذن الله ربنا ياتي بالشفاء من عنده يا اخوانا الروشته سهله بس احنا نصبر لما ربنا سبحانه وتعالى قال إيه انه ضرب مثلا كلمة طيبة كايه كشجرة طيبة القاسمي قال ان الطريق الى الشجره الطيبه النخله قال الطريق الى الله عامل زي النخله الطريق لتحصيل النور عامل زي النخله اولها جريد وانت طالع بتجرح في صدرك في ايديك وبعد كده توصل للشهد الرطب تاكل الشهد بس نصبر في الاول يا جماعه زي سوره الفاتحه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الثناء على الله فجاه اياك نعبد بقى في حوار مباشر بقى في خطاب اياك نعبد بعد ما كان خطاب غائب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم قال لك لما اثنيت على الله وصبرت فترة ربنا رقاقي بقيت اهل للخطاب المباشر مع الله سبحانه وتعالى والمناجاة بينك وبين الله سبحانه وتعالى الروشتة سبرين نصبر يا جماعة ونوصل لربنا يا ترى هنعمل ايه بعد عشر ذي الحجة ماذا ماذا بعد العشر العشر غيرت ايه في قلبك العشر غيرت ايه في وجهة حياتك العشر غيرت ايه في نيتك بصمات العشر في حياتك ايه لو قلت لك بصمات رمضان في حياتك هتقول ده انا تبت في رمضان وبعد ما انتكست رجعت تاني لربنا في رمضان واتربيت في رمضان وعرفت الصحبة الصالحة في رمضان طب بصمات عشر ذي الحجة في حياتك ايه بصمات العشر عملت ايه في حياتك قبل ما حد يقول لي لما تيجي تتكلم عن عشر ذي الحجة عايزين الدعاء يقولوا لنا كل سنة جديد انت ايه الجديد اللي عندك ايه الجديد اللي عندك كل سنة العشر يخرجوا ونخرج من المولد بلا فايدة بلا كنوز بلا ثمار وغنائم خرجت بايه من عشر ذي الحجة دول ناوي على ايه القرارات الايمانية اللي انت خدتها بعد العشر ايه ماذا بعد العشر يا جماعة مش عايزين نعوذ بالله من الحور بعد الكور نعوذ بالله ان احنا نرجع عن طريق ربنا بعد ما ربنا فتح لنا بابه ربنا فتح لنا في العشر الباب بايديه هنقفله بايدينا هنقفل على نفسنا بايدينا ايه اللي اتغير فينا ايه اللي احنا ناويين عليه لازم نقف الوقفه ديت نهايه اهنئكم بالعيد الف مبروك يا امه محمد على العيد الكبير خدوا بالكم لحظه صلاه العيد الكبير هي اللحظه اللي ابراهيم كان حاطط السكينه على رقبه ابنه عشان يذبحه عشان ربنا انت دلوقتي بتذبح خروف ما انتش عارف ان هذا الكائن في يوم الآن كان مكانه بشر كان مكانه ضل سيدنا إبراهيم كان مكانه إنسان ولكن كان مستسلم برضه للذبح عشان ربنا واللي بيذبحه كان مستسلم انه يذبحه عشان ربنا اتعلمت معنى التضحية اتعلمت معنى التضحية خرجنا من العيد الكبير بمعنى التضحية اللحظة اللي ربنا خلاها العيد بتاع الأمة الكبير ليوم القيامة هنعمل ايه يا جماعة هنتعلم التضحية ولا لا يا جماعة يوم العيد ده اليوم اللي ربنا كلم فيه موسى اليوم اللي ربنا ادى لموسى فيه التوراة اليوم اللي ربنا فدى فيه إسماعيل هنعمل ايه هنصل أرحامنا هننزل نصل أرحامنا هنصالح قرايبنا أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح يعني قريبك اللي بيحقد عليك قريبتك اللي كرهاك قريبتك اللي بتحقد عليك أفضل صدقة انك تجيب لها هدية انك انت تزوريها انك تتصل بيهم يلا يا جماعة يلا نقوم ديننا بقى يلا نرجع لربنا بقى يلا نبقى قلوب من نور قلوب من نور نخرج من عشرة الحجة نخرج من سلسلة قلوب من نور مع آية المشكاة نبقى خارجين فعلا قلوبنا قلوب من نور يبقى آية الله نور السماوات والأرض نبراس نقوم به الليل كل فترة عشان قلوبنا يرجع يتجدد فيها شحن النور تاني الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ألا يا باغي الخيرات أقبل إلى ذي الحجة الشهر الحرام به العشر الأوائل حين هلا أحب الله خيرا للأنام